احمد مجاهد
احنا الليلة دي في احلى ليلة في جدة جلي نازل علينا احنا الليلة دي في احلى ليلة في جدة جلي نازل علينا يا رب خلي نورك تملي يا رب خلي نورك تملي جوا في قلوبنا وامام عينينا احنا الليله دي في احلى ليله هي التجلي نازل علينا حضروا الأحبة ويشرفونا من كل بلدة هم يسمعونا يا رب خلي كل اللي جونا واحنا الليلة دي في أحلى ليلة في جد تجلي نازل علينا يا رايح مكة روح على المدينة بلغ سلامنا أشواقنا لنبينا روح قول له يا أحمد ويا محمد احنا حبايبك اعطف علينا احنا الليلة دي في احلى ليلة في جدة جلي نازل علينا يا رب خلي نورك تملي جوا في قلوبنا وامام عينينا ميلادي بعد الصلاة على النبي بعد ما قدمنا تحية لمحمد هنحكي قصة للحاضرين القصة دي اللي حولها بتحكي يا إخوان عن شيخ كريم متصل بيوحد الرحمن عارف حدود ربنا واسمه كان سلطان مشغول بحب النبي والنور في وجهه بان وزوجته كانت شريفة وفي قلبها جه إيمان جابت له بنت وولد جابت له بنت وولد هدية من الحنان كان الولد اسمه ياسر كان يغلب الشيطان واخته انوار جميله وفي قلبها جا ايمان وماتت الام يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني وقالت له يا سلطان وصية مني تقدم لولادي كل حنان وصلي وادعي لي ياسر ربنا يهديه وادعي لي يمكن اعيش في الجنة مع رضوان وحدوا المولى يا حضار وصلوا على طه المختار واسمعوا قصة أنوار كل شيء قريب تقدير بس اسمعوا القصة معاي قلوبكم عيشوا وياي بس اسمعوا القصة معاي وقلوبكم عيشوا وياي والله يا سعدي ويا هنايا بكم أنام الفرحة حطير شوفوا يا ناس فعلي الأيام والظهر قاسي وله الأحكام وبتنتج كل الأحلام حتى الأمل في ثواني بتم اسمع معايا الليلة دي قصة حرويجة عيشها بعقلك وشوف اللي جرى فيك منها حتظهر عبر للناس وتحكيها بتحكي عن أخي وأخته شوف جرى الجم إيه يا ما فيك مقاسي كتيرة لكن الضجر مداريجه أنوار جميلة جمال بارع وحسن سبحان الصانع محجبة ميدان صابع منها صغير ولا كبير طهرة وصالحة وتقية طيعة الإله ومصلية في الأرض تشبك لحرية نازلة من الفردوس بالخير وابوجا سلطان كان صالح عالتقوى ربك والصالح والحلو مش زي المالح بينهم اكيد في فرق كبير بينهم اكيد في فرق كبير طبعا كانت جميلة جمال فيك الورع ظاهر كانت جميلة جمال فيه الورع ظاهر الوجه كالبدر منه نور النبي ظاهر واللبس حشمة مفيش منها صبع ظاهر والاسم يا ناس صحيح أنوار وهي أنوار ولسانها عمره ما قال غير الكلام طاهر لكن ياسر أخوها كان ولد غدار لكن ياسر أخوها كان ولد غدار كان بيشرب الخمرة دايما ويغضب القهار وقلب عمره ما صلى على النبي المختار من قبح فعله بيقول ما تهمنيش النار وابوك يقول له يا ياسر توب الى الستار والواد ده يشتم ابوه تملي ويقبح ياللي بتأذي ابوك هتعيش في قلب النار بدأ الراجل يبكي بدأ يبكي يقول لابنه ايه يا ما ابوه قال له يا ياسر يا ابني انت فاشل ومغامر ارجع لربك يا ياسر ذنبك يا ولدي خطير وكبير على بابه روح ويتوجه ليه بالدمع يبكي ما بين اياديه وقف بذل ونادي عليه يمكن يكون رجلك بالخير يا ولد ارجع لربك يا ياسر قبل ما اموت يا ولدي عايز اشوفك وانت في احسن حال وراجع لربك وقال له يا ولدي روح للإله واندب ويمكن يراعي ليك روح للإله وانده ويمكن يراعي ليك وبكي وقول له ذليل واقف ما بين اياديك ندمان على اللي جرى غلطان غلطان وراجع ليك وعجل التوبة قبل العمر ما يروح يمكن في لحظة رضا المولى يرضى عليك ما اسمعش نصحه وكلامه وعش في غيه واوهامه من قبح صنعه وافعاله اسى ابوه واهانه كتير ومرات الايام تجري زي الرياح كده ما بتجري من غيظهم انه ابوك دغري جاله مرض قاسي وخطير ولما حس بأنه خلاص قرب يموت نادى بإخلاص أنور يلي ما لنا إخلاص انت في حمى خالق وقدير انوار بكت بدموع العين بصت لابوجا والقلب حزين بصت عليك يا يابا مين يا سير اخويا ملوش ضمير حسبني بعدك بعالمين في الدنيا يابا يرعيني وانت عليا يابا مين انت حياتي ونور عيني انت حياتي ونور عيني هتسيبني بعدك لمين في الدنيا يراعيني وان جرى عليا الزمن من يابا يحميني ان جرى عليا الزمن من يابا يحميني من يابا يحميني انا ضعيفة ضعيفة ضعيفة وخايفة الظهر يعاديني واخويا قلبه حجر صوان ما بيلنشي انا خايفة يابا على ياسر اخويا يأذيني قسمني لمين يابا ماليش الا انت يا ياسر يا اخوي ماشي في طريق مسدود وانت كل امل يمكن يجحد عليا اخوي فبكى الراجل من كلام بنته وقال ايه يا مستمعين انور قالت له يابا ماليش في الدنيا الا ربنا وانت طول عمري عايشه سعيده في رضاك انت طول عمري عايشة سعيدة في رضاك انت سمعت ابوها بيقول يا خالقي يا خالقي انت سلمت لك الامور ورمت حمولي عليك انور حاسبها امانة في حماك انت وهو وصل إيلج على بنته ما تيانس في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال وهو وصل إيلج على بنته ما تيانس في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال وفي لحظة خروج الروح نادى على المتعال قال يا رب احمي لي بنتي من كل الضلال مات الشيخ الشيخ سلطان وقلبه على ياسر غبار كان تارك لي ابنه وبنته أربعين فدان وعمارة دور وجميلة عالية في البنيان عمارة دور وجميلة عالية في البنيان والكل حيموت ضروري ويترك الأطيان انوار بعد ما مات ابوها بكت بدمع العين قاعده في اوضه بقى لوحديها والقلب حزين قالت امري لك يا رب يا ارحم الراحمين واللي يعرض المولى في حكمه يبقى ليل الدين انوار بتقول له يا اخويا تب الى الرحمن وبلاش تخرب دار ابوك وتضيع الاطيان قم امسك كتاب المولى واطرد الشيطان واسجد لرب البرايا وصلي على عدنان واللي عرف طريق المولى النور عليه حيبان انوار دي كانت تاقية وكان ياسر جبان طول عمره كان غاوي الخمرة ويجري ورا الشيطان يجري ورا الشيطان يجري ورا الشيطان
عشان خاطر عظم التربة ارجع لمولاك اسمع نصيحة أبوك
ياسر مشى ويا اصحابه في طريق بطال ويماتي حاله ويزيد من سيء الافعال سنه وراها السنه اتغيرت الاحوال اخته تقول له يا اخويا تبا وارجع ما سألش فيجا ونفذ رغبته في الحال وفي ليلة راجع ساعة الفجر عمال يهلوس بقى ويقول أخته كانت بتصلي الفجر سمعت كلامه ما جوش معقول عمال يهلوس ويخطرف ويقول انا لجمالها حنون افرح ده حلوه وجميله عدي بكتابها يا ناس على طول افرح ده حلوه وجميله حد بكتاب ناس على طول ولا حد يقدر يمنعني انا بجمالها بقيت مشغول ويقول له اخته انا لقيتها ونفسي احظى بها وانول ده الكل بيتمنى رضاها بس الجدع هو اللي يطول وشفتها في الخمارة حلاوتها وهي ماسكة سيجارة شغلت شباب كل الحارة لكن أنا عندها مقبول قالت له ازاي تناسب راجل عايش في خمارة وبنته طول النهار ماسكة حشيشة وسجارة فين تقوة الأب راحت يا خسارة سيبك من البنت دي ده البنت غدارة اصغى المديح النبي ولا تصغاش لزمارة في فرق جامد ما بين جامع وخمارة واعمل حسابك ما فيش عالدنيا دي شطارة اللي زرع خير بيجني خير وكن كسبان واللي زرع شر بيجني شر وخسارة
حرام عليك ارجع لربك ارجع لربك اعرف حدود ربنا
اسمعش لنصايح اخته ومشي وسابها في بكاء ونواح وناداه لواحد من الشلة قال له اسمع وافهم يا صلاح يلا معايا بقى يا صاحبي اوام نوصل سوا بيت افراح انا نويت ان اخطبها علشان قلبي يهدى ويرتاح وصاحبه ما صدق يسمع من نبوته الى هذا القوم وراح معاك على طول دغري قال له يا ياسر كلامك معقول افراح دي حلوه وجميله وطعمه يا صاحبي وشكلها مقبول وابوك ابو سايب لك ثروه جهز نفسك واخطب على طول كتب كتابها اوام ياسر على طول تغري وتمت الافراح ووقع المسكين نفسه هو واخته في شباك افراح أتريجة عاملاها مؤامرة نسجت خطها هي وصلاح واللي بيدعي عليه والده عمره ما يكسب ولا يوم يرتاح ولا يوم يرتاح
دعوة الأب للابن حجاب اللي أبوه يدعي عليه يبقى في حياته خاب راح اختار بنت راجل فاتح خمارة وأفراح شغلته بالجمال وبالكلام اللين وأخته كانت عارفة ربنا كلمها حلو لكن وصمم وبصت لأخوها كده وقالت له
قالت له يا شارب الخمر يا شاري العذاب بفلوس يا بايع الآخرة بالدنيا في حموة موس غيرك بياكل في عيش ناشف ودمعه غموس يا بايع الآخرة بالدنيا في حموة موس غيرك بياكل في عيش ناشف ودمه غاموس اعطف عليك وساعده واديله حق كاسين خفف عذاب خمرتك واكسب صواب في نفوس
ولما لقته بنفذ رغبته واتجهز وقعد اخته في الدور الارضي وقعد في الدور الثاني ونظف علشان يجيب العروسه اسمع وصلي على النبي والعروسه جت تتبختر مغرم بجمالها واول العروسه ما جت كان جاي وراها بقى جميع انواع الكيوف والحاجات اللي تغضب ربنا طبعا ابوها دي خماره ومن شابه أباه فما ظلم وأول أنوار ما شافت العروسة وجاي وراها حاجات وأخوها عمال يشرب ويلم أصحابه فبصت تقول له إيه؟
تقول يا شاربين الخمور والجهل عامل يا شاربين الخمور والجهل عميكم سيب جبت المساجد وعمرت أهاويكم يا سهرانين في الملاهي فين حق بريكم انتم بتعصوا وهو من فضله بعطيكم انتم بتعصوا وجو من فضله بعطيكم خلوا لخالقكم ساعة وحدوه فيها هو اللي رازقكم وبيده نواصيكم
خلوا له ساعة واحدة بس اعبدوا ربنا ولو ساعة حرام عليكم راح جاب العروسة وعمل بيته بقى سهرة كبيرة كل ليلة أخته اللي كانت بتوحد ربنا مش ماري عليها الواقع
اسمعوا مني الحكاية وشوفوا ايه بعد ما ياسر اخدها دم ايه راح على بيته قوام سكنها فيه وفي كلام اخته يا ناس ما سألش فيه وافتكر انه بهواها حذر ضاع والحقيقة غير كده وخافية عليه غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دواء غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دواء ليه سلم كل شيء موجود معاه وابتدت هي كمان تطلب رضاه ابتدت هي كمان تطلب رضا حسن جولين الكلام خله أسير وفي هواه جه قلبه داب ولعل ده لما جه اطمنت انه اكيد صار اسير الحب والاشواق تزيد ابتدت افراح تنفذ شيء جديد عايزه اضمن ليا مستقبل سعيد ايه هيضمن ليها نايا يدوم معاك مش يجوز بعد له بحبيب جديد
مش يجوز بعدي تلوك بحبيب جديد قال لها عايز ايه اطلبي يا قمر قولي بس طالبك ايه يا افراح اللي مليت عليا الدنيا افراح
قالت له اذا كان كلامك صحيح انا عشرتي وياك ولا يجي يوم راح تزوغ عينك هنا وهناك وافضل انا افضل انا بس وحدي مالية عليك دنياك نفذ لي طلبي وخلي كل شيء باسمي ساعتها احس بامان واعيش سعيدة معاك قام قال لها طلبك علي ومين هيرفض طلبك مين انت منايا وضيل عين في ربيع عمري أفرح وبسرعة نفذ طلباتها بسرعة نفذ طلباتها ضف ملكه إلى ممتلكاتها لعبت عليه بقى لعبتها وجردته من كل سلاح وجردته من كل سلاح ولا كفهاش كل ده يا اخوان ولا كفهاش كل ده يا اخوان بدأت تطفش اخته كمان تلدعوة البيت كانت تعبان تلدعوة البيت كانت تعبان وتقول لازم منها ارتاح
قال انتوا ما تخلي اختك انوار اللي عماله بتصلي طول النهار دي وما وراهاش غير الصلاه ولا بتعمل حاجه تروح تشتغل مطرحي في الخماره وتسد الفراغ اللي انا كنت فيه تبقى مطرحي وتاخد لها في الشهر قد كده بدل ما هي قاعده هيجي لها ايه من الصلاه والكلام اللي بتعمله دي قال له تبعد عننا واروح انا وانت ونعيش في جو هادي ولما نادى على اخته يقول لها بصت له بكل شهامه وقالت له ايه
قالت له بيني وبين الحرام يا اخويا حد الله انا عمري ما اقرب اليك مهما الشيطان حلا ازاي اسيب الايمان واعصى الكريم في علاه سيئة عليك النبي سيبني مع ربي اجي اللي لسه بقيلي غير رحمته ورضاه يا رب يا رب يا رب وبدال ما يحن عليك بدأ يهن هوي إزيك يشتم ويضرب بقى فيك وزلها الأدفاء أسباب ومراته كانت زيه تمام قاسية وفؤادها ملاني جرام وبقت تقول له على اخته كلام خلت حياتها جحيم وعذاب خلت حياتها جحيم وعذاب ياكلوا وهي لوحدها والباقي منهم يكفيها ياكلوا وهي لوحدها والباقي منهم يكفيها ولا أم هتحن عليها حتى أملها في أخوها خاف حتى أملها في أخوها خاف لما تهدمها في نص الليل ماشية تبكي يا ناس بالليل على فين يا ناس مش لاقية دليل غير الإله وحده يا أحباب
ياكلوا اللحم ويسيبوا على العظم قاعدين في العالي في الهواء حاطينها في الدور الارضي وقاعده لوحديها مش لاقيه ونيس لما تهدمها وقالت انا همشي في رحابك يا رب ولما خرجت بالليل عشان اخوها ما يشوفهاش ورفضت تشتغل في الخماره وهي ماشيه في الشوارع في قهوه مفتوحه في اتنين شباب قاعدين فلمحوا بنت جميله ماشيه بالليل لكن محجبه قالوا دي ماشيه بالليل ليه؟ اكيد من الستات اياهم فجري وراها ولد ولما لقيته بيجري وراها قالت ايه؟
قالك لجأت لك يا إلهي العرش نجيني قالت لجأت لك يا إلهي العرش نجيني واسترني دنيا ودين يا رب يا ربي واحميني مين ليا غيرك انا انا دي يلبيني بحق ملكك بحق ملكك وعرشك واسمك الاعظم سيئة عليك النبي مش شر تحميني في شاب في القهوة رقاجة خرج من القهوة وراها دور عليها لما لقانا قاعدة بتبكي يا إخوان يما العيون حلوة كحيل بتجرى بيلك يا جميل دبت في هواك ماليش حيلة نظرة رضا تشفي العيان نظرة رضا تشفي العيان قالت له ايه انت عايز مني ايه قال لها انت ماشي لوحدك ليه يا جميل كنت فين يا قمر قالت له ابعد عني قال لها الله ده احنا دافنينه سوا انت هتتقلق عليا
قالت له يا اللي جعلت الحرام بقى شغلك الشاغل وتملي تمشي ورا الستات وتشاغل آه فاكر بأنك عدل فاكر بأنك عدل وانت البعيد مايل والكون ملان بالعبر وانت ولا سائل ان كنت عاشق الجمال احلى جمال زايل انظر الى القبر تلقى يا ما فيه شايل احلى جمال ورقة صبح فوق التراب هايل ارجع يا طاغي لربك واعلم بانه دين من اهل بيتك لازم توفيه بالكامل قال الكلام ده يا ما سمعنا من البنات لما حفظنا ده احنا عرفنا البر وغطاه بلاش بقى لف ودوران من ايدي فين بقى هتروحي وانت دواء قلبي وروحي لمسة الطيب لجروحي حني على العاشق الولهان قالت له ربي قوي وكبير هو اللي وحده بحالي بسيط ووحده بيا عليم وقدير يقدر اوام في وقت قصير يبدل الاخطر بامان وحده
قال لها انا اقوى منك هتروحي مني فين قالت له، لكن ربنا اقوى منك قرب اليها دفعته عنها حاول يقرب تاني منها زاد الصراع بينه وبينها قالت له حمود ولا تمسيني يا جبان
فقال حاخد مطلبي مجمع حصل منك ابكي ونوحي ماني سائل كمان عنك وديكي شايفة وديكي شايفة المكان من راح يحوش عنك من اللي يقدر هنا من ايدي يحميكي قالت له رب السماء اكبر كتير منك
ابعد عني لما قرب منها ما اقدرش عليها الست تقدر تحافظ على نفسها وسط الوحوش ما دام لها رغبه للدين حب رسول الله
قالت انا مات ابويا وسابني للهموم وجراح وسابنا بعضه نقاسي في الدنيا والوجه راح يا مكان منى يا انا اللي اموت وارتاح يا ابويا فين تقوتك في الشده تنفعني يا طول عذابك يا قلبي لو كنزي مني راح أتريها بجوار زاوية شيخ وفيها بيع وضرب والشيخ سمعني ده جه هذا الشيخ والشيخ ساجد للرحمن سمع صحيح بنت بتبكي ولربها عمالة تشكي وتقول لي من غيره هحكي ارحمني من هذا الشيطان طب يا رحمن يا لطيف يا سند لكل ذليل وضعيف طب يا رحمن يا لطيف يا سند لكل ذليل وضعيف عمري اللي فات كان نقي وشريف يرضيك بقى شرفي يتهان يرضيك بقى شرفي يتهان وقالت ايه قالت يا رب يا ربي هذا الفتى يسعى إلى تلفي بهتك شرفي وتشريدي وإحراجي فأنزلا يا قاسم الأعمار قارعة تكون فيك إهلاكه وإخراجي ساعة الشيخ ما سمع الكلام الحلو ده طلع يرمح راح لحد حداها نادى الشيخ أنا فداك حالا انا جاي حداك نادى الشيخ انا فداك حالا انا جاي حداك يا بنتي ده المولى معاكي ما تخافي ده انت في خير وامان الشيخ جري نحو ده على طول شافوا اللعين فجري على طول هرب وسابها واقفه تقول انا احمدك ربي يا حنان احمدك يا رب ساعة ما شاف الشيخ جاي يجري اللعين جري والشيخ قال لها ايه قال لها قال لي معاك ربنا من العبد ما يخافش واللي بيرمي عليه الحمل ما يخيبش اللي بيرمي عليك الحمل ما يخيبش ويعبر البحر من غير عوم ما يغرقش ويمشي وسط الوحوش في الغابة باطمئنان ولو تنام العيون عين المولى ما تنامش هذا الشيخ العظيم اسمه الشيخ عبد الرحيم حلت من الدنيا ولد اسمه نعيم أخذ البنت كان نفسه يدور لنعيم على عروسة لما نعيم شاف البنت هواها ولا تتجوزي نعيم ابني يا أنوار قالت له أتجوزه وكتب كتابه على البنت المسكينة من بعد دل وهوان عاشت مع الصالحين عايشة في عز وهنا من بعد دل سنين والمولانا معلقة المولانا معلقة من الخلف باتنين بنت وولد لو تشوفهم حلوين يسروا العين من صور سن الولد واخته كمان زيه وعلى التقوى عاشوا وعلى الرحمة سوا والدين لما ربنا بعت لها ولد وبنت فسمت الولد سمته سلطان على اسم ابوها وسمت البنت إيمان والاثنين راحوا المدرسة وفي يوم من الأيام الولاد راحوا المدرسة وراجعين واقفين قدام البيت وإذا بهم لو عيلة صغيرة
عمالة تبكي وهدومها مقطعة مالك يا شطرة تعالي
أخدوها دغري وياهم والبنت راحت معاهم الرحمة كانت جواهم عايشين على تقوى وإخلاص
ساعة ما ولاد أنوار سلطان وإيمان أخدوا البنت معاهم قالوا لها اسمك ايه؟ قالت لهم اسمي أنوار الصغيرة اسمها أنوار أم الولاد اسمها أنوار قالت تعالوا يا ولاد انتوا جايبين دي منين؟ وقالت لها ساعة ما شفتك يا بنتي جاية مع الأولاد قالت لها ساعة ما شفتك يا بنتي جاية مع الأولاد أنا قلبي لك انفتح بس انشغاله زاد وحاسة إن القدر جابك هنا بميعاد احكي يا بنتي وقولي إيه حكايتك إيه أنا حاسة فيه سر والمولى بكشفه أراد تعالي يا شاطرة أنت شكل أخويا ياسر اسمك إيه؟ قولي لي حكايتك ايه قالت اسمي اسمي انوار ابويا سماني انوار على اسم اخته طب قولي لي قالت ابويا اسمه ياسر وام اسمها افراح وباعت الارض منه وملكه كله راح وباع العماره كمان وقلبه اتملى بجراح من غيظه منها اوام بالنار قتلها وراح يعيش في ساحه السجون ويقاسي والواد راح واللي اشتروا البيت طردوني وفينا ارتاح واللي جرى ده بسبب ما طرد اخته يلي بتطمع في حق اختك وميراثها هتعيش في ويل وجراح يعني الغدارة ماتت واخويا في السجن أنوار خدت أنوار أنوار خدت أنوار وبسرعة يا حضر راحت لياسر اخوها وتصلي على المختار يا سيرتي سامحيني يا اختي سامحيني ما هو انت نور عيني قالت له بنتك هي هشيلها والله في عيني لكن هشيل جف عيني امام جميع الناس شالت بنته يا اخلاص انوار ملنا اخلاص شوفوا حكمة الديان شوفوا حكمة الديان ياسر وقع على الارض في لحظة مغشى عليه وروحه فاضت فورا اخته بتبكي عليه واللي بيشرب خمره قولوا لي يكسب ايه قولوا لي يكسب ايه قولوا لي يكسب ايه يلي بتشرب خمره قولي حكايتك ايه الإحساس لكل الناس